السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب حقيقة حوارنا النهاردة يعني لا نستطيع أن احنا ننعزل بأطروحاتنا وموضوعاتنا عن آه، يعني هموم الأمة ومشاكل الأمة وأحداث إخواننا وحبايبنا وأهلنا وعزنا وتاج راسنا اخواننا في غزه اسال الله عز وجل ان يفرج همهم جميعا الحقيقه يعني يعني آه، تشعر بال, بال... اللي بيحصل ده كله كان اسرائيل تريد ان احنا ان هي تنحدر بنا في منحدر آه، عجيب جدا كانها دعوه الى الياس لكن ان شاء الله احنا عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى وبندعو شباب الامه بندعو يعني كل الامه الى الامل والى الامل واليقين والثقه في نصر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الصوره قاتمه ومهما كانت الصوره سوداء فان انكم تعلمون جميعا ان اشد ساعات الليل سوادا هي التي ينفلق وينفجر بعدها ضوء الفجر فاسال الله عز وجل ان يجعل الفجر قريب وأن يجعل النصر قريب وأن ينصر إخواننا في غزة وأن يعزهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر وأن يجعل غزة مقبرة لليهود اللهم آمين إخواني وحبايبي حقيقة إحنا يعني دايما بنقول يا جماعة المسلم خلق أصلا عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا الا ليعبدون دي وظيفتي وظيفتك ووظيفتك دي حياتنا احنا جينا عشان نعبد ربنا وبس ملناش دعوه بقى بالنتائج ملناش دعوه بقى بمساله آه، آه، حصل وما حصلش احنا جينا عشان نعبد ربنا احنا عباد لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نكون عباده في الضراء وفي السراء معاك فلوس انت عبد ما معكش انت عبد مبتلى انت عبد معافى انت عبد مريض صحيح آه، غني فقير وزير غفير آه، في كل الاحوال انت عبد لله سبحانه وتعالى ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاذا احنا ما وجدنا الا لنعبد الله سبحانه وتعالى كون بقى ان انا عايز انتصر ده شيء طبيعي اي اي شعب في الدنيا اي مسلم في الدنيا يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر له النصر على الاعداء لكن زي ما قلنا وبنكرر وعايزين نذكر وندندن حول هذه النقطه بالذات ان يا جماعه آه، ليست النصره الحقيقيه في ان انا انتصر على عدوي فحسب وانما النصره الحقيقيه ان اموت انا على الحق بمعنى يعني ممكن النهارده انا انتصر على اليهود او انتصر على غيرهم من اعداء الله سبحانه وتعالى ثم اموت انا على سوء الخاتمه فماذا جنيت؟ لا لازم انا نفسي انجو يعني الهدف الأساسي أن أنا كمسلم أنجو وتنجو الأمة معي فإذا ليست النصرة الحقيقية أن أنتصر على العدو فقط وإنما النصرة الحقيقية أن أموت على الحق ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اجمع أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة بين هذه الآية وبين الآية الأخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي طب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي طب ده في رسل اتقتلوا يا رب فهل خذلهم الله عز وجل؟ كلا وحاشا لله عز وجل أن يخذل عباده المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين قال جل في علاه إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله فإن كان الله عز وجل يدافع عن أحد المؤمنين فكيف لا يدافع عن الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الله عز وجل من خلقه لكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء والمرسلين بين مرتبة النبوة أو الرسالة وبين مرتبة الشهادة فيكون نبيا شهيدا أو رسولا شهيدا فما خذلهم الله عز وجل بل نصرهم وأعلى قدرهم سبحانه وتعالى ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول إذا أردت أن تغزو عدوك فاغزو نفسك أولا فألزمها بطاعة الله جل وعلا يبقى أنا لما عاوز أن أنا النهاردة أغزو عدوي فأول حاجة أبدأها أن أنا أغزو نفسي أولا أشوف تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى أخويا حبيبي لو افترضنا أن احنا الآن الآن على الجبهة مع إخواننا في غزة ولكن عندنا نقص في الإيمان في الإيمانيات عندنا معاصي كثيرة عندنا تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى سنكون أول من يفر من ساحة الجهاد لكن لما نكون على إيمان وعلى يقين وعلى ثقة وعلى توكل وعلى إنابة وعلى توبة وعلى آه، قرب من الله سبحانه وتعالى يقينا سنثبت ولا يثبت إلا أهل الإيمان أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يبقى إذن ال- الحكمة في هذه المسألة أنه ليست النصرة الحقيقية أن ننتصر على العدو فحسب ولكن النصرة الحقيقية أن تموت أنت على الحق احنا عايزين نقول حاجة هي دعوة للأمل إخواننا في غزة هم أصلا في نصرة ليه؟ لأن أنا عايز أذكر حضراتكم بقول عبد الله بن رواحة في غزوة في- أو في سرية مؤتة ويسمها المؤرخون بغزوة لعظم هذه السرية لأن كان فيها ثلاث ثلاث قوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا على هذه السرية آه، زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة يبقى إذا كانت مهمة جدا ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أبدا إلا واحدا إلا هذه السرية أمر عليها ثلاثة لعظم شأن هذه السرية لأن كان 3000 موحد واقفين قدام 200 ألف كافر فلكم أن تتخيلوا يعني المسألة كانت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل فعبد الله بن رواحة لما هم بقى عرفوا أن عدد الكفار 200 ألف وهم المسلمين 3000 قالوا لا احنا دلوقتي قدام ثلاث خيارات اما ان احنا نرجع واحنا معذورين طبعا 3000 قدام 200000 صعبه جدا يا جماعه واما الخيار الثاني ان احنا ندخل و- ون- وننال الشهاده وربنا يكرمنا واما ان احنا نطلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم ياتينا بعدد من الرجال فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أن قام وتكلم كرجل عقيدة وكلهم طبعا رجال عقيدة لكن العقيدة في قلب عبد الله بن رواحة كانت بارزة أوي في الموقف ده فقال يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة فسيروا وأبشروا وسيروا على بركة الله شد ذلك في عضد هؤلاء الصحابة الكرام ودخلوا فكانت النصرة بفضل الله لجند الموحدين ودي المسألة اللي احنا عايزين نقولها ان اخواننا في غزة ينقسمون الى قسمين إما أن يموت فيموت شهيدا نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم جميعا في الشهداء وإما أن يعيش فهو مرابط ومجاهد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عبادة ستين سنة رباط يوم وليلة رباط يوم يعني أنا لسه ما بدأتش لا جهاد ولا أي حاجة أنا واقف بس مرابط إسرائيل حاطة الدبابات وحاطة المعدات و و- وتقول هنبدأ الهجوم البري وهم الإخواننا في, في, في غزة مرابطون بس كده لسه ما بدأش الجهاد رباط يوم وليلة أفضل من عبادة 60 سنة بقوم بها أنا وأنت فلك أن تتخيل فهم في النهاية هم فائزون بفضل الله سبحانه وتعالى فلا نبكي يعني يعني يعني سبحان الله بل نفرح وإن كنا نبكي طبعا لفراق هؤلاء ولفقد أسرهم لهم شباب في عمر الظهور طبعا لا نتمنى أن هم يقتلوا نتمنى لهم النصر بفضل الله لكن بقول هم في النهاية هم في نصر بفضل الله بقول لإخواني في غزة أنتم في نصر سواء آه، رزقتم الشهادة أو سواء كنتم مرابطون أو كنتم مرابطين أو مجاهدين في سبيل الله فأنتم الفائزون وأنتم عز هذه الأمة وأنتم الذين رفعتم الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعني آه، وقفتم أمام هذا العدو الغاشم أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر لذلك احنا بنقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ده يقين ودي عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة وأن من مات على الكفر مثل اليهود فهؤلاء جميعا إن ماتوا على كفرهم فهم في النار ولا شك في هذا ولا يشك في هذا عاقل فضلا عن أن يشك في ذلك مسلم موحد لامس الإيمان شغاف قلبه المسألة مهمة جدا جدا واحنا يعني عايزين نقول ان من المحن تأتي المنح فعلا انت لما تشعر النهاردة باجتماع قوى الارض جميعا من الشباب والفتيات والرجال والنساء والاباء والامهات حتى الاطفال الكل يؤازر إخوانه في غزة تجد يعني ما ما- مش عايز أتكلم عن مظاهرات كمظاهرات لكن عايز أتكلم عن فعلا حزن الأمم كلها في كل أقطار الأرض سواء كانوا في بلاد غربية أو بلاد شرق شرقية مسلمة الكل وقف يندد بهذا العدوان الصهيوني على إخواننا وحبايبنا من أهل غزة تشعر ان القلوب اجتمعت ان كان ظن بعض الناس من اهل الدنيا ان لا يمكن تجتمع القلوب ديت الا و- والله واتقالت صراحه قالوا والله لا تحتشد هذه هذه الجماهير ولا تجتمع الا اذا فازت دوله بكاس عالم او كاس امم افريقيه او غير ذلك لا بنقول الكلام ده مش غير صحيح بل بالعكس احتشدت الحشود كلها في كل أقطار الأرض على محبة ونصرة إخواننا في غزة أكثر من الحشود التي احتشدت من أجل مباراة أو من أجل كأس أمم إفريقية أو أمم أوروبية أو كأس عالم أو غير ذلك لا ده يعني لأن النهاردة دي حرب عقيدة يا جماعة حرب عقيدة ولا يمكن يجمع الناس في أي وقت ولا في أي مكان أعظم من العقيدة إن عقيدة بتجمعنا عقيدة توحيد ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويا في الصين بيقول لا للعدوان وأخويا في في اليمن في سوريا في في في في, في الفلبين في كل مكان في استراليا في كل مكان الكل يقول لا للعدوان الصهيوني على إخواننا وحبايبنا في غزة فإذا يعني من المحن تأتي المنح ترى جموع المسلمين ترى التآلف بين المسلمين والمحبة العجيبة بين المسلمين والتآزر والاجتماع على كلمة واحدة إن هم جميعا ينددون بهذا العدوان ويتمنى كل واحد منهم أن يفدي أخاه في غزة بنفسه ودمه وماله وأولاده وكل ما يملك بفضل الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني ودي من ضمن المنح العجيبة التي تأتي وتنبثق من بين المحن عودة كثير من الشباب والبنات إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الشباب قعد ينظر إلى الأحوال أخوه في غزة عمال يقتل ويذبح ويحصل فيه وبيته بيتهدم فوق راسه ومنهم منهم أسر كاملة يا جماعة تباد أسر كاملة يعني أسرة كاملة عن بكرة أبيهم والمصيبة الكبيرة أن ينجو واحد منهم دي مصيبة لما تنظر تجد إنها مصيبة كبيرة في إيه مات 14 واحد من الأسرة ونجا واحد يحترق قلبه على موت ال 14 ويتمنى أن لو كان مات معهم ان هو يقول لك طب انا يعني انا اعيش بعد موت الام والاب واخواتي واحبابي واولادي بعد كل دول ما ماتوا انا هعيش اعمل ايه يعني المساله مصيبه كبيره احنا يعني يمكن مش حاسين بيها لا دي مصيبه مصيبه كبيره مصيبه كبيره جدا ان انت تلاقي نفسك عدوان جاي وقصف بيتك وانت لقيت نفسك في الشارع انت وزوجتك واولادك لا تجد مكان يؤويك ولا تجد ومن النعم الكبيره التي ينعم بها عز وجل على عباده نعمه البيت نعمه المسكن خد بالك يعني نعمة المسكن دي من ضمن المعن النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده كما في سورة النحل إذا أنت تحتاج إلى مسكن تحتاج إلى مكان يؤويك تضطر أن أنت تروح لجارك فجأة لقيت بيت جارك كمان اتهدم فبتحتاج أنت وجارك تروح لجار ثالث وهكذا بتبقى مسألة صعبة جدا جدا على النفس ففي هذا الوقت لما بيشعر أخوك في غزة بنصرتك ليه وحبك ليه وان انت بتقول له انا فداك انا مستعد يعني اقل القليل شايفك وانت بتدعو ودمعتك على خدك بيشعر بشيء من الالفه وشيء من الطمانينه ان اخويا مش ناسيني ان مصيبه كبيره جدا ان انسان تخيل حضرتك لو انت في اسره وبعدين اصبت لا قدر الله بمرض من الامراض وفجاه لقيت اخوك واختك وابوك وامك الكل سابك فتجتمع عليك مصيبتان مصيبه المرض ومصيبة هجر الأحبة فكذلك في غزة هو اجتمعت عليه مصيبة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يثني الله عز وجل عليهم المصيبة الثانية اجتمعت عليهم مصيبة العدوان لكن في نفس الوقت هو يشعر بوقوف إخوانه من الشعوب دعك من أي شيء آخر من الشعوب على الأقل أن الكل فعلا يؤازر إخواننا في غزة والكل يبكي حزنا من أجل غزة والكل يتمنى والله أن يدفع ماله كله من أجل نصرة إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نظرا مؤزرا عايز اقول برضو لاخواننا في غزه واخواننا في كل مكان عايز اقول للشباب الامه تعرضت لاكثر من كده على مدى العصور والازمان فوق ما تتخيل وجاء النصر من عند الله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني طبعا يعني آه طبعا اعذروني الاول انا مش قادر اتكلم لان فعلا يعني انا بقالي يومين الاحداث ديت بقالي يومين ما شفتش النوم خالص يعني فتسامحونا والله يعني بنقول لاخواننا والله ما بنشوف النوم عشان يعني يعني فعلا من الاحداث ديت احنا مش عارفين ننام احنا مش عارفين ننام مش بقى اللي مش عارف ينام فقط اللي في غزه اللي صواريخ والدبابات والطيارات فوق دماغه لا ده احنا نفسنا حاطين نفسنا مكانهم وحاسين باحساسهم ومش عارفين يعني لا عارفين لا ندوق لطعم لا للنوم ولا للراحه ولا اي حاجه لان احنا بنتمنى ان ربنا يرفع عنهم هذا البلاء قريبا ان شاء الله عاجلا غير اجل. الشاهد في الموضوع اخواني وحبايبي ان فعلا الامه تعرضت لنكبات اكثر من كده ألف مليون مره. يعني لكم أن تتخيلوا لما في بغداد قتل ألف واحد ألف واحد والكتب بتاعة مكتبة بغداد كلها ألقيت في نهر الفرات حتى تحول نهر الفرات إلى لون الحبر لون الحبر لون الأزرق أو الأسود النهر كله بقى كده بالمنظر ده حتى ان الكتب نفسها من كثره الكتب التي القيت في نهر دجله اصبحت الكتب دي عاملاها معبر بيعدوا عليها لك ان تتخيل كم من الكتب والمصنفات قد ضاعت في آه، هذه المحرقة التي حدثت في بغداد وغيرها كثير مصر احتلت لبنان في فلسطين سوريا آه، يعني ليبيا آه، الجزائر دول كثيرة جدا احتلت ورفع الله عز وجل عنها البلاء في وقت كان يظن فيه كثير من الناس أن هذا البلاء لن يرفع ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء وهذه الغمة ستنجلي بفضل الله سبحانه وتعالى ولا لابد ان احنا نتخيل ونتصور ونتأكد ونكون على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع في عز المحن دي كلها وفي عز ال- ال- الهجوم التتاري الذي يقوده ص- بني صهيون على إخواننا وحبايبنا في غزة ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى احنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى من ان مع كل الذي يحدث فالله عز وجل أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع لك أن تتخيل الله عز وجل يصطفي منهم شهداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال خد بالك سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه شاب في غزة ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم وينصرهم إن شاء الله لو قتل هو يقينا زيه وزيه وزيه وزيك وزينا كلنا كلنا أصحاب ذنوب لأننا بقى كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأول منحة ياخدها ذنوبه تتغفر كلها وترجع صحيفته بيضة ما فيهاش ولا ذنب يغفر له مع أول دفعة من دمه تاني حاجة ويرى مقعده من الجنة ولسه حي في الدنيا أو حتى ما زال في الدنيا ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين يمكن يكون هو في الدنيا لا يستطيع أن هو يعني يأتي بمهر زوجة من من زوجات الدنيا عشان يتجوزها ويعف نفسه لا ربنا بيكرمه ب 72 زوجة من الحور العين لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب لك أن تتخيل فيزوج من 72 زوجة من الحور العين وبعدين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها وإيه تاني ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة يشف يشفع هذا الشهيد في سبعين واحد من أهل بيته ممكن يكون أعمالهم مقصرة ممكن يكونوا آه، آه، يعني ورغم ذلك يشفع فيهم هذا الشهيد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى فمن المحن تأتي المنح يبقى هذا ال- الأخ الفاضل الحبيب الغالي من أهل غزة لو قتل فهو شهيد وإن لم يقتل فهو مجاهد مرابط عزيز على الله عز وجل عزيز على عباد الله آه، بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن من المحن تأتي المنح وذلك خد بالك من حاجة احنا عايزين نقول ال- ال- ان من ضمن المنح ان شبابنا شبابنا شباب كتير ابتدى يفوق اخويا في غزه بيتقتل واختي في غزه بتتقتل والطفل بيتقتل والمراه الكبيره بتتقتل وابائنا وامهاتنا بيتقتلوا وانا بعمل ايه؟ انا مقضي حياتي كلها مع الكريسماس وال... والاغاني واحدث تسريحه واحدث صيحه والجل اللي بحطه في شعري و... و... واعمل امريكاني أ- امرك بعربيتي و... ايه ده؟ فبيبتدي بيبتدي ينظر لنفسه على انه انسان عايش على هامش الحياه و- والحياة بالمنظر ده لا ي- لا يعني قد يعيش الإنسان مستريحا إذا عاش بعيدا عن قضايا المسلمين لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا لكنه إذا خالط الإيمان آه، آه، شغاف قلبه وابتدى يحس بآلام إخوانه وابتدى يعيش عشان قضية هو عايش عشانها اللي ان هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى وينصر اخوانه في كل مكان ليس في غزه فحسب وان هو يعيش من اجل تبليغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني هنا يشعر بقيمه نفسه واجمل لحظه يقينا يا اخواني اجمل لحظه واسعد لحظه في حياتك يوم ما تروح بيتك وتنام وانت رجلك ديت تعبانه وجسمك مرهق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى دي اسعد لحظات حياتك فزي ما قلت لك قد يعيش الانسان مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا وقد يعيش الإنسان متعبا تعبان حياته كلها مقضيها في جهاد مع النفس وجهاد من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ونصر الإخوان في كل مكان و- ويتعب يتعب ويكد ويسهر ولا ينام لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي عليه السلام كان يبث الأمل دائما في الأمة النبي عليه السلام لا يعرف طريقا لليأس ولا القنوط ولا يعرف أصحابه ذلك أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى فعشان كده احنا بنقول إن كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كانوا يدعون الأمة إلى اليأس وحرب الأرض حرب إعلامية أنتوا عارفين اليهود ملوك الإعلام يقعد يقول لك أتنا وأصرنا وسوينا وفجرنا و و و وتأكد أخويا وحبيبي إن 99% من قذائف اليهود اللي عمالين بيرموها على إخواننا في غزة كلها في الهواء ولا في أي حاجة خالص يعني خد بالك من حاجة اليهود عارفين عارفين إن هم لو ضربوا الأحياء الساكنين أكتر من كده يعني خلاص الدنيا كلها هتتقلب عليهم صرف النظر يحصل إيه قدام ولا بس هم عارفين هم لن يتحملوا ذلك لن يتحملوا ضربه تجي لهم من لبنان تجي لهم من سوريا تجي لهم من مصر تجي لهم من من من فلسطين تجي لهم من هنا هم لا يتحملوا ان يفتحوا اكتر من جبهه فهم على قد ما يقدروا هم بس عاملين بيبث الرعب والا فاللي يشاهد اللي يشوف امبارح القنوات الاخباريه وانا جالس امبارح قدام القنوات الاخباريه من اذان العشاء من بعد صلاه العشاء والله الى صلاه الفجر الى صلاه الفجر سبحان الله اللي يشوف كم الضرب اللي انضرب على أهل غزة امبارح يقول ما بقي واحد في غزة حيا أبدا وارجع معايا بالذاكرة أخويا حبيبي فاكر حضرتك ضرب أمريكا لأفغانستان فاكر آلاف الأطنان من المتفجرات ألقيت على هذا الشعب الفقير العزل الذين لا يملكون يعني لا حول لهم ولا قوة ورغم ذلك قلنا بس خلاص ده البلد دي خلصت ورغم ذلك الناس لسه عايشين ربنا يحفظهم ويكرمهم خد بالك فهي كل الضرب ده كله في مناطق فارغه بس من اجل اه طبعا في ضربات بتنزل على ناس وناس بتقتل لكن اغلب الضربات دي بيقول لك 99% منهم ضربات في اماكن كده بس ايه اماكن فاضيه مجرد بس انهم معتقدين ان ممكن يكون في مخازن اسلحه هنا مج... بس ضرب خلاص مجرد بس ان هو بس بيسمعك صوت الضربات بتاعه الدبابات او اللي جايه له من البحر او اللي جايه من الجو او غير ذلك عشان يدب الرعب في قلوب اخواننا في غزه والعجيب انك تنظر النهارده مثلا لاقوال مش هقول الرجال النساء في غزه اخبارك ايه امي تقول والله احنا نتمنى ان نموت هنا في غزه لا نريد شيئا ولا نريد اي حاجه والحمد لله رب العالمين نحن صامدون حتى النهايه ده ده كلام امراه امراه بتقول هذا الكلام يا جماعه انا وانا بسمع والله يعني مش بقول انا انا مش مصدق هو الكلام ده حقيقي ولا انا ولا انا بتخيل ان واحده قالت كده خيال امراه امرأة بتقول أنا أتمنى إن إحنا نموت هنا إحنا صامدون حتى النهاية طب وضربات الطيارات اللي فوق دماغك إحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون ومرعوبين من صوت الضربات وال... والقنابل والقذائف والأشياء اللي عمالة تلقى عليهم واخد بالك سبحان الله وطبعا يعني غاية الحزن بيتملك قلوبنا على الأطفال اللي بيقتلوا والحزن الأكبر على الأطفال الموجودين الذي قتل هذا فرحمه الله رحمة واسعة نال الشهادة وإن لم ينل الشهادة فهو طفل إن شاء الله هو في الجنة من غير لا شهادة ولا أي حاجة فالأطفال لسه غير مكلفين لكن المشكلة كلها في الأطفال اللي موجودين هؤلاء الأطفال يعني أصيبوا بحالة من الذعر والهلع والخوف لا يعني لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى وأنا أخشى على نفسية هؤلاء الأطفال لما يكبروا يعني أخشى على نفسية الأطفال دولت أن لما يكبر ويقعد يتذكر هذه المآسي أشياء عجيبة جدا اخ حبيبي بيقول لي امبارح بيقول لي انا من كتر الخوف والهلع والضرب الذي نزل على على غزه بيقول لي كل لما انام اقوم مفزوع بصرخ وكان الضرب ده فوق دماغي انا فلك ان تتخيل ده شاب كبير امال بقى لما يكون طفل صغير فنسال الله عز وجل ان يعفو عنهم وان ينجيهم فالشاهد في الموضوع ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبث الامل دايما يبث الامل في صفوف المسلمين يجي مثلا النبي عليه السلام في يوم مثلا الهجره يجي بقى النبي عليه السلام ياخد بالاسباب شيء طبيعي ان انا لازم اخد بالاسباب من اجل ان انا انجو من اعدائي يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وان كانت لها سبب نزول ثاني لكن برضه ده يدخل تحت المعنى ان انا ما اجيش في وش العدو واحط صدري النبي عليه السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه لكن بقى اذا حصل لقاء فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا خد بالك فشاف الموضوع النبي عليه السلام خد بالاسباب وخلاص واختفى وراح مشي من طريق تاني غير الطريق المعهود بتاع من مكة للمدينة وهم راحوا الطريق التاني ومش عارف ايه والكلام ده كله ووصل حد الغار وكان قبل ذلك أبو بكر يعد الراحلتين والنبي عليه السلام ياخذ بالاسباب وياخذ رجل خريط عالم بالطريق وهو ان كان غير مسلم لكنه النبي صلى الله عليه وسلم استامنه على ذلك والرجل فعلا كان امين عشان يوصل النبي عليه السلام من مكه للمدينه وهكذا خد بكل الاسباب وعبد الله بن ابي بكر هو الرجل الاعلامي في في هذا الوقت هو اللي بيجيب له اخبار مكه وعامر بن فهيره ياتي اليهم بالغنم عشان يشربوا من اللبن بتاع الغنم ويعفى اثار عبد الله بن ابي بكر واسماء بنت ابي بكر وهي حامل في السبع شهور حامل في الشهر السابع ورغم ذلك تطلع شوف بقى قد ايه كام كيلو في الجبل عشان توصل الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام ولابي بكر فسميت بذات النطاقين ويعني كانت مسألة ورغم ذلك وصل المشركون في تلك اللحظة بعد ثلاث أيام وصلوا إلى الغار تخيل بعد كل الأسباب دي كلها وصل المشركون إلى الغار وإذا بأبي بكر كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم مش بعيد مش على بعد كيلو ولا محتاج تلسكوب ولا ميكروسكوب لا لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا بيقولوا لو حد بس يعني مجرد بس يبص تحت رجليه هيشوفنا الغار كان نازل تحت كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا شوف اليقين يقين عجيب جدا جدا جدا ان انت واقف قدام العدو تخيل حضرتك وواحد بيسألك بيقول لك ده ده ده قدامنا هم اقول لك قادر ربنا يخليهم ما يشوفوناش وان شاء الله عندي يقين ان هم مش هيشوفونا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر لا تحزن ان الله معنا زي ما سيدنا موسى لما فرعون جاي وراه هو والجنود وسيدنا موسى معاه المؤمنين ووصلوا لحد شاطئ البحر البحر قدامهم فرعون وراهم قال اصحاب موسى انا لمدركون بالتوحيد ما قالش طب خلاص يا جماعه ما دام لحقونا طب ندعو طب نعمل لا لا لا قال كلا شوف الثقه واليقين تخلي الانسان قلب الانسان لما يتملي يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى خلي اللسان ينطق بكلمه الحق في لحظه قال كلا ايه اللي خلاك تقول كلا قال ان معي ربي سيهدين يعني سبحان الله ان معي ربي سيهدين قبل ما ينطق حرف النون بتاع سيهدين فاوحينا والفاء للتعقيب والصرع فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ويدخل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين ولحد ما لقوا طريق يبس ربنا جعله طريقا يبسا في البحر ده عدى الناحية التانية كان فرعون وجنوده في وسط البحر بس خلاص كده يأتي أمر الله عز وجل يرجع البحر زي ما هو وتنقلب تلك المياه كلها على فرعون وقومه وايه قوم موسى ما عندهمش اليقين بتاع سيدنا موسى قالوا له عايزين نشوف فرعون احنا احنا اه شفناه وهو داخل البحر اه بس عايزين نطمن انه مات يعني من كتر العذاب اللي شافوه منه شوف بقى العذاب الذي سلطه فرعون على بني اسرائيل شيء عجيب جدا يعني فسيدنا موسى دعا ربه عز وجل ان يامر البحر ان يخرج لهم جسد جسد فرعون الجثه بتاعته خد بالك فامر الله البحر والبحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى فلفظ جثة فرعون على شاطئ البحر فلما رأى شوف وده قول المولى عز وجل بقى سبحان الله شوف اليقين في الله بقى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هو فعلا آية وآية عظيمة جدا جدا انك تلاقي لحد النهارده بعد آلاف السنين جثة فرعون موجودة في المتحف المصري بشحمه ولحمه لحد الآن سبحان الله طيب معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا اهلا وسهلا عامل اختنا ايه اهلا ان شاء وسهلا الله امتنا منصوره باذن الله باذن الله ان شاء بإذن الله طبعا والله والله انا متصله عشان اقول بشرى انا انا اساسا يعني واثقه في نصر الله جدا جدا جدا مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيهزم ابدا دينه ويعني و- وعباده الصالحين ابدا قدام اليهود ابدا شاء الله، ابدا ابدا إن مش شاء ممكن الله.
والله امبارح يا شيخنا وانا بتفرج على قناه الجزيره الساعه 4 نعم.
إيه، حصل حاجه سبحان الله يعني انا حاسه ان هي عمرها ما حصلت نعم.
إيه، سبحان الله كان في صوت الديك الديك بيتم نعم بصوت نعم قوي ده, جدا ده اكتر من مرة على فكرة اه سبحان الله نعم.
يعني حاسه ان دي بشرى بشرى نعم، فسبحان الله والله يعني ربنا بيقول لنا وبيوصل لكل الناس اللي بتشوف الملائكه ملائكتي نازله تناصر عبادي اهو سبحان فسبحان الله الله.
يعني بقول لكل حد يعني اوعى تيأس مهما قالوا ومهما سبحان عملوا الله.
ربنا معانا ربنا والنصر قادم ان يكرمك يا شاء أختي.
الله باذن الله ونبص ربنا الامل ده يعزك في يا رب.
كل الامه في كل حتى اطفالنا الصغيرين اه والله فربنا يكرمك.
ينصرنا ربنا أجمعين يكرمك يا يا اختي رب، يا ويحفظك رب، يا يا رب رب، يا العالمين رب. وكل سبحان واحد الله قايم وك- يبص.
وكأن هذا الديك بيصحينا احنا عشان نصلي بالظبط هم صاحيين مش نايمين بيصحينا احنا عشان نصلي يعني ديك يؤذن في فلسطين عشان يصحي آه، اهل يعني اهل مصر واهل ليبيا واهل ف- آه، كل المسلمين عشان يقول لهم قوموا صلوا صلوا وادعوا لاخوانكم سبحان الله ربنا يحفظك اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعال نشوف آه، مثال تاني لبث الامل في الامه النبي عليه الصلاه والسلام برضه في حادثه الهجره وهو مهاجر المشركين عملوا جايزه 100 ناقة 100 جمل للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا يوصل إليه واحد فقط اللي هو مين؟ سراقة بن مالك سراقه بن مالك وصل وشاف النبي عليه السلام وشاف ابو بكر والفرس بتاعه اول ما قرب من النبي عليه السلام راح الفرس ايه ساخت قوائمه في الرمل غرزت القوائم بتاعته في الرمل فالمهم فقام وحاول يطلع الفرس ومش عارف ايه لحد ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه النبي الامان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بان يسلم واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عز الازمه كلها يقول له شوف النبي مطارد مطارد مطارد من أهل مكة ومطارد من العيون والجواسيس اللي مستنيه طول السكة على مدى 450 كيلو ورغم ذلك يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى كسرى ده كسرى ده يعني شوف بقى شوف كسرى بقى اللي ماسك يعني يعتبر نصف الكرة الأرضية متحكم فيها يعني تخيل حض... يعني تخيلوا كده واحنا الآن مثلا تخيل إخواننا في غزة تخيل لما يكون واحد في غزة وقابل واحد تاني من من, من غير غزة مثلا من أي بلد تانية يقول له كيف بك إذا لبست مثلا سواري بوش مثلا طب يا عم ده انتم محاصرين وبتضربوا والكنابل و... وطيارات واف 16 ومش عارف ايه ايوه يقيم في الله سبحانه وتعالى وتمر الايام يا جماعه وسراقه بن مالك طبعا يسلم ويبقى صحابي من خيره الصحابه بعد ذلك ويجي في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات بتاعت فارس ويستولوا على الكنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين ويأتي رجل فقير فقير يعني يلبس ثيابا مرقعة يأتي من بلاد فارس لحد المدينة المنورة وهو ماسك الصندوق اللي فيه المجوهرات بتاعة كسرى ومن بينها سواري كسرى فيأتي إلى عمر بن الخطاب فيداعبه عمر فيقول أما خبأت شيئا يعني وانت جاي بقى بالمجوهرات ديت الثمينة من بلاد فارس ما خبتش حاجة كده على جنب فقال له الرجل الفقير صاحب العفة والحياء وال, وال, وال يعني والأمانة العجيبة التي ينظر وجودها في هذا الزمان فقال له والله لولا الله ما أتيتكم به بيقول له لولا ربنا ولولا ان انا مراقب ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان ربنا مطلع عليا في كل صغيره وكبيره والله ما كنت جيت لكم بالصندوق كله شوف قد ايه فبكى عمر بن الخطاب وقال إن قوما يؤدوا مثل هذا والله لقوم أمناء حقا فعلا دول أهل أمانة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تذكر عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ينادي أين سراقة فيأتي سراقة يقول أتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى يقول أجل يا أمير المؤمنين يقول خذ يا سراقة والبس سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم طب معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ اهلا بحضرتك ربنا يعزك انا بحبك في الله حبك لا زحتني فيه ربنا يخليك ويعني ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب و...
الله يخليك اخويا بارك وبطلب من حضرتك حاجه واحده بس أمرني.
ان انت يعني دعواتك للامه الاسلاميه ولاخواننا في فلسطين والله وغزة.
ليل ليل ونهار والله بجد يعني اللي زي حضرتك يعني دعواتهم مستجابه طبعا ربنا يسترنا واياك يا وربنا أخوي.
يبارك لنا في حضرتك يا رب ويديك الصحه الله ويدينا يبارك معاك فيك.
الصحه يا رب ربنا يحفظك يا رب ودعواتك لينا والامه الاسلاميه وانتوا دعواتكم كلكم والله لاخوانكم والله اللي هم في بندعي ازمه بندعي اه ويا والله.
ريت بايدنا حاجه يعني ان احنا نعملها ربنا يحفظكم الدعاء والله لا نستقل الدعاء ابدا يعني طب عايز اكمل النقطه المهمه دي يا جماعه شوف برضو يجي مثلا خباب بن الارط والحديث رواه البخاري خباب بن الارط يا جماعه من الناس اللي تعذبوا عذاب شديد جدا كان كان تملكه امراه مشركه اسمها ام انمار الخزاعيه المراه دي كانت فظيعه كان عندها من الغلظه والشده يعني ما- شيء عجيب كانت تخلي ال ال الناس اللي عندها يجردوه من ملابسه من فوق ويولعوا على خشب لحد ما يبقى فحم وينيموه بظهره على ال- على الفحم ده فقال خباب فما كان يطفئ الفحم او النار الا ودك شحم ظهر تخيلوا ال- الظهر بيبقى فيها جزء من الشحم كده دهون موجوده في الظهر الدهون دي كانت بتسيح تخيلوا وتنزل على ال- على الفحم ده فتطفئه من ظهر ايه خباب بن أرطغرل. ففي يوم من الايام كان معذب عذاب شديد جدا واذا به يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم آه، وهو متوسد برده له في حضن الكعبه ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ما تطلب لنا النصر ده أنت رسول الله ودعوتك مستجابة ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا كان الطبيعي إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه أيوه طبعا هدعي لكم ما- مش ده أنتوا أصحابي الصحابة يعني خ- خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين كان ممكن يقوم يا رب انصرهم يا رب نصرك الذي وعدت غضب النبي تخيل وده كان شيء مش متوقع من النبي عليه الصلاة والسلام غضب فقال والله إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه طب خلاص كده خباب هيأس بقى يعني كأنه بيقول له على العذاب اللي انت شايفه ده ولا حاجة بالنسبة للي قبليك ده اللي قبليك كان بيتشق نصين بالمنشار وكان بيتمشط بأمشاط الحديد فالراجل كده هيزداد يأس يقوم يديله الأمل بقى يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون احنا بنستعجل قد يكون هذه الأمور التي تحدث في غزة من وراها منح ونحن على يقين أن وراها منح عظيمة جدا لكننا نستعجل النصر ومن حقنا نستعجل النصر لأن احنا ما بنتمناش أن إخواننا يتعرضوا أكثر من ذلك لكن تأكد أن كل هذا سيزول وعندنا يقين في الله سبحانه وتعالى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم مش أي مسلم بقى يا عبد الله اللي حققت العبودية لله سبحانه وتعالى يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود طب ناخد آخر اتصال عشان نكمل الموضوع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا بحضرتك
ازيك يا شيخ محمود ربنا يعزك ويحفظك أخت شهد أهلا وسهلا اتفضلي أم شهد أهلا بيك
آه، انا بدعي طبعا لكل اهل غزه ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك آه، ان ربنا ان شاء الله ينصرهم آمين ويكتب يا لهم النصر ان شاء الله آمين يا رب و- والنصر ان شاء الله قريب باذن الله تعالى آمين يا رب آه، وانا عايزه اقول ان ان شاء الله لبست النقاب آه، نصر لاهل غزه الله يكرمك يا رب ويعزك والله أنا سعيد جدا أم شهد والله وأنا أقدم حضرتك نموذج جميل لكل أخواتنا المسلمات عشان أنا بقول لكم من المحن تأتي المنح أنا عايز أقول حاجة جميلة قوي عايز أقول اللي ما كانش بيصلي خالص لما النهاردة هو اليهود هو اليهود هدفهم الأسمى إيه؟ أعظم هدف لليهود مش إبادة المسلمين خدوا بالكم خدوا بالكم من الحتة دي وفوقوا بقى من, من إن إحنا فاهمين المسألة غلط اليهودي مش من مصلحته إن هو يقتل المسلم بس لا هو عايز يخرج عن إسلامه طب عايز يخش اليهودية لا لا لا, لا. هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار هو عايز المسلم بلا إسلام ولذلك يعني لما يقول أحدهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ والدبابات يبقى هو على يقين من أن الصواريخ والدبابات اللي هتقتل الجسد المسلم وينال الشهادة دي مش مش هي دي اللي هو عايزها هو عايز إيه؟ عايز الكأس والغانية عايز الكأس والغانية يبقى كأس وغانية طب تعالوا نف- نفصلها أكتر يعني لو واحد بيشرب خمر مسلم بيشرب خمر يقول أنا هترك الخمر نصرة لأهل غزة ابتغاء مرضات الله طبعا ونصرة لأهل غزة قيس عليها بقى اللي بيشرب سجاير هترك الدخان النهاردة نصرة لأهل غزة وعايز أشوف الكلام ده آه، رسائل على موبايل أو على القناة إن إحنا عايزين نشوف فعلا إحساس المسلمين وتفاعلهم معانا بقى عايزين نقول النهاردة طب عايزين نعملها تفاعل بقى عايز النهاردة حد يترك شيء لله نصرة لإخوانه في غزة أنت مش قادر تعمل حاجة غير الدعاء وانك تتبرع بقرشين كده في اي مكان دار الهلال الاحمر المصري او اي جمعيه شرعيه او اي اي مكان بيوصل فلوس لاهل غزه وصل عشان تبرئ ذمتك امام الله وتعذر نفسك امام الله سبحانه وتعالى في المقابل لازم برضه يكون في ترك لله بقى بيشرب خمر هيترك بيشرب دخان هيترك وانا على يقين ان الناس كتير هتترك ان شاء الله المسلمين كلهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى واحده ماشيه مع شاب هتترك واحد ماشي مع بنت هيترك ما هو كأس وغانيه شوف قد ايه آه، واحد آه، ما بيصليش هيصلي ان شاء الله واحده مش محجبه هتلبس حجاب ان شاء الله واحد بيعك امه وابوه هي- هيبر امه وابوه واحد كان بياكل حرام هيترك الحرام واحد بيعمل اي معصيه ان شاء الله هيتركها لله سبحان وانا على يقين والله هتجيني النهارده رسائل على الموبايل ب- بمئات البشر من المسلمين ان شاء الله هيتركوا بل الاعجب من ذلك ان انا على يقين من ان في ناس غير مسلمين ان شاء الله ان شاء الله بسبب هذه الاحداث سيسلموا تخيل حاجه زي كده والله عندي يقين في الله بكده ان إن من كتر المسيرات العجيبه اللي شفناها في بلاد الغرب الغرب نفسهم تاثروا تاثروا ناس مش مسلمين طلعوا قالوا بنناشد وحرام ولا- وبيبكوا وبيبكوا عشان اهل غزه فانا واثق ان في ناس هتسلم واثق ان في مسلمين هيتظبطوا وهيرجعوا الى الله سبحانه وتعالى وتبقى دي نصرة هديتك لاهل غزه مش اليهود عايزين ان هم يدمروا المسلمين واقرا بقى بروتوكولات حكماء صهيون اقرا بقى البروتوكولات شيء عجيب جدا عايزين مسلم بلا اسلام عايزين مسلم اه يقول لك الاسلام دين جميل وحلو وزي الفل بس مش هصلي ومش هلبس حجاب ومش هبر امي وابويا ومش هاكل حلال ومش هعمل اي خير شوف قد ايه كبير قوي قوي ممكن ادعي دعوتين لاخواني في غزه وخلاص فهو بقى انت عشان تكيد اليهود وعشان فعلا تخزي اليهود نرجع كلنا لله سبحانه وتعالى واعمل كشف حساب لنفسك النهارده اقعد كده اه انا بعمل كذا وكذا وكذا طب ان شاء الله هترك كل ده لله ان شاء الله ونصرة لاخواني في غزة وهبعت ابشر اخواني المسلمين عشان يدعوا لي ان انا ربنا يثبتني هقول انا تركت الدخان نصرة لاهل غزة انا هلبس الحجاب نصرة لاهل غزة انا آه، آه، هسيب ال- الخمر نصرة لاهل غزة انا هفعل كذا نصرة لاهل غزة ان شاء الله انا متوقع كده تعال نشوف بس باقة الأمل الغريبة آه، العجيبة التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه في آخر خمس دقائق كده إن شاء- إن شاء الله نقولهم بسرعة في يوم الخندق في يوم الخندق تخيل 10000 كافر واقفين حوالين المدينة عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة في نفس اللحظة يا شباب يجي يهود بني قريظة يخونوا العهد مع النبي في عهد ما بينهم وبين النبي في مواثيق واليهود هم اليهود ان في مواثيق لما يجي حد يخش المدينة نقف مع بعض نحارب طب مش تقفوا معانا على الاقل ما تقفوش ضدنا هم بقى خانوا العهد مع النبي عليه السلام وحبوا يفتحوا الابواب الخلفية للمشركين يخشوا فيقتلوا المسلمين يوم يعمل ايه النبي عليه السلام في عز الازمات دي كلها هم بيحفروا الخندق واخد بالك وصخره وقفت ما اصل الصخره دي تعمل مشكله انت حفرت خندق على مسافه 2 3 كيلو آه، يعني مسافه كبيره جدا وقفت صخره الصخره دي ممكن يعدوا منها يبقى خلاص كده كل اللي انا عملناه ده كله ولا ولا يساوي اي حاجه قالوا يا رسول الله في صخره وقفت قدامنا قال طيب اخذ المعول وراح ضارب ضربه وقال الله اكبر اعطيته مش مش ساعطى اعطيته خلاص مفاتيح فارس الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام فارس أهي والشام أهي طب وتحت الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن شفت المثلث ده خدت كل الجزيرة دي كلها الجزيرة العربية باليمن بالشام بفارس بكل ده خلاص أعطيته إيه الأمل ده كله حتى ان واحد من المنافقين يقول له يا رسول الله ده احنا يعني احدنا لا يستطيع ان يذهب ليقضي حاجته وانت تقول له اعطيته مفاتيح فارس ايوه اعطيته مفاتيح فارس خلاص يقين وبث أمل في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم الحديبية في يوم الحديبية سيدنا عمر الخطاب لما رايحين يعتمروا وبعدين المشركين صدوهم قالوا تيجوا السنة الجاية وتتكتب آه، معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية أو هدنة الحديبية وكان من ضمن بنودها إن لو جه واحد مشرك عايز يسلم ما- مش هنقبله ولو جه واحد مسلم عايز يرتد يروح للمشركين يقبلوه عمر الخطاب ما استحملش الكلام ده حس ان فيه مهانه لكن النبي هو مؤيد بالوحي من السماء يعلم ان هذا فيه الخير ليه في وجود الحرب يا جماعه الناس بتخاف تسلم الناس بتخاف تلتزم عشان كده بنقول للشباب انت النهارده لما تسعى في مظاهره اعترض يا سيدي قول كلمتك لكن ما تخربش بلدك انت لما تخرب في بلدك وتثير الجهات امنيه على المسلمين او على ال- ال- الشباب انت كده لا تستطيع احنا لا نستطيع ان نبلغ دعوه انما لما تكون الحاله الامنيه مش في مصر بس في اي دوله يا شباب ما حد بنقول للشباب كلهم اوعوا تخربوا في بلادكم ما تشمتوش الاعداء فينا وقلت قبل كده تخيل حضرتك لو واحد ابن عمه انضرب فهو ايه فهو حزنا على ابن عمه راح ماسك اخوه ضربه بيقول له انا بضربك حزنا على ابن عمي لا يا اخويا حزنا على ابن عمك خد اخوك وروح ايه خد اخوك وروح دافع عن ابن عمك او على الاقل ادعي لابن عمك انما النهارده اليهود يضربوا في اخواننا في غزه في فلسطين واحنا نخرب في مصر وسوريا ولبنان و- و- و- والكويت وهنا ونخرب في بلادنا لا اه عايزين نعبر عن راينا عبر عن رايك لكن تخريب لا واخد بالك فالشاهد في الموضوع ان ان في الحديبيه لما كانت الحاله الامنيه بقت جميله كده فاهم ازاي بعد الحديبيه عدد اللي اسلموا اضعاف اضعاف اللي اسلموا منذ بعثه النبي الى زمن الحديبيه تخيل حضرتك حاجه زي كده في الامان الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى فقال النبي لعمر بن الخطاب اني رسول الله خد بالك بقى شوف الامل بقى ولست اعصيه شوف حته الامل بقى وهو ناصري خلاص هو هينصرني هينصر انا عندي امل وعندي يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى فاليقين في الله انا هذكر بس اخر موقفين عشان تعرف قد ايه اليقين في الله يحول كل المحن الى منح بفضل الله سبحانه وتعالى سعد بن أبي وقاص في معركه قادسيه الفرس خلاص فاضلين دقيقه الفرس يلاقي الفرس خلاص بقى عبروا على ال- بالسفن بتاعتهم الناحيه الثانيه وهو قدام نهر دجله ما فيش معاهم سفن يعمل ايه خلاص كان ممكن يرجع قال لك لا اني عزمت على الامر قالوا على اي شيء عزمت عزم الله لك على رشد قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل قالوا نحن معك ان شاء الله وعبر وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر بفضل الله آه، آه، عقبه بن نافع في فتح مدينه القيروان يقولوا له مدينه مليانه بالافاعي والاسود والحيات قال لهم مش مشكله وقف على صخر قال أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الأفاعي إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأبصار الشاهد في الشاهد فينا يا جماعة خلي عندنا يقين خلي عندنا أمل أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم آه، مرضى فداويهم اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله لقاءنا بكرة مع فضفضة ونتكلم أكثر وأكثر في هذا الموضوع أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة وبالله عليكم كل واحد يترك شيء نصرة لإخوانه في غزة وتبلغونا وتفرحونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته